كيف نستعد بالقرآن قبل دخول رمضان كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا قبل دخول رمضان ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله القرآن القرآن كلام الله كلام الله العظيم وأنت أريد أن أسألك أخي عندك 25 سنة ها 27 24 25 مز- طلعت مظبوطة من الأول بفضل الله عز وجل 25 33 31 33 برضه طلعت مظبوطة انت بقالك 33 سنة مكلف من سن 11 سنة يعني بقالك 22 سنة بتسمع قرآن وتقرأ قرآن وتحفظ قرآن وتقرأ قرآن وتسمع قرآن ماذا فعل القرآن في قلبك السؤال ده انا بسأله لك النهاردة وبتبتسم لما ربنا يسألك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سؤال ليه ما خرجتش ليه ما شبطتش في القرآن يخرجك فاستمسك بالذي أوحي إليك استمسك بهذا القرآن عشان تعدي ليه ما استمسكتش ألم يعني عايز بقى النهاردة أقول لك ألم يعني ما أنش الأوان بقى أنك تفوق وتصحى والقرآن يغيرك ويصحيك والقرآن يرفعك ويعليك القرآن يهديك وينجيك القرآن ألم يعني ما أنش الأوان ما أنش الأوان بقى أن تؤثر القرآن على غيره ما أنش الأوان أن تكتفي أن تكتفي بالقرآن ألم يعني
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني قل بلى أنا ربي ألم يأني عارف أحد العلماء اتكلم في كلمة يأني يأني من الآن من إيه؟ من كلمة إيه؟ الآن فيأني الآن قبل ألا يكون آن يعني ايه ها الان لان لو الان عدى اللي بعديه مش هيبقى مش هيبقى الان يعني الم يأني يعني انا ان وان تخشع قلوبنا لذكر الله وبعدين ربنا بشرنا بشرى بتغرق الواحد رجاء قوة الرجاء في وجه الله إن ربنا قال بعديها إيه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعني إيه لو حتى قلبك مات هيحييه بالقرآن كريم جل جلاله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم افهم بقى لعلكم تعقلون لا بأس من قلب خمد وجمد وقسى وتبلد الله يحيي الأرض بعد موتها الأرض وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت هو ده القرآن لما القرآن ينزل على القلب الميت يحييه على القلب الخامد يفيقه على القلب الكامل يفيقه لا بأس من قلب خمد وجمد وقسى وتبلد فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة وأن يشرق فيه النور وأن يخشع لذكر الله فالله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات فيعود القلب نابضا بالحياة كالأرض تزخر بالنبت والزهر وتضخ وتمنح الأكل والثمار كذلك القلوب حين يشاء الله ولكنها سنة كونية سنة إلهية سنة ربانية عبدي قم إلي أمشي إليك من تقرب مني شبرا عليك البداية وعليه التمام ابدأ ابدأ سلم قلبك للقرآن في هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض حين يمدها الله بالري والدفء والغذاء انظر إلى قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم ها أذهلني يخرون مش يسجدون يخرون للأذقان سجدا سبحان الملك ربنا ما قالش يسجدون ده قال ايه يقع لدأنه يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا الله الله الله الله الله حاول تفهم الآية دي أن الله جل جلاله استبشر بهؤلاء آمنوا به أو لا تؤمنوا الله عز وجل لا يبالهم باله عندي أولو العلم ها يخرون يخرون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا أيها الإخوة معلش آسف حقكم عليا لا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم منه مش قادر أقول لا تكفي الألفاظ أن تعبر لما سمعوا القرآن حصل لهم إيه فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذا أثر القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه الحارفة بطبيعته ووظيفته وقيمته وإني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن أما والله لو علموا ما حملوا لطار النوم من أعينهم فرحا بما حملوا يا لنا من أمة أمة عجيبة جدا تجد الأمم على ظهر الأرض كثيرة تفتخر بأسماء تفتخر بأشياء تفتخر بثروات ونحن معنا ما نفتخر به ولا نفعل القرآن القرآن لذلك اسمع بقى عظمة القرآن لما ربنا يقول لنا افرحوا بالقرآن سبحان الله العظيم يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله يا سلام لما يبقى الإنسان عايش يشتاق لفرحة لما واحد بيتصل بيا أحيانا يوم يقول لي إيه هقول لك حاجة تفرحك الله أكبر قول نفسي أفرح يا أخي يا رب فرحنا في الدنيا والآخرة ونروح لواحد مدي نفسه لطش نفسه بالقلم يا عم القرآن اهو افرح زعلان ليه؟ ليه الفرحة؟ ربنا بيأمرنا أمر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بالأمر عجيب أنت مش فرحان ليه؟ ليه؟ ليه القرآن مش داخل عليك بفرحة؟ هي دي اللي احنا محتاجين حلها حلها بجد ليه القرآن مش داخل على قلبك بفرحة ربنا جل جلاله بيقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون واحد بيفرح ويزقطط ويتنطط لو ربنا كسبه قرشين لو, لو هو جاب عربية جديدة لو هو قلت لكم القصه دي قبل كده تافهه ملهاش لازمه ها الواحد وهو صغير زمان كان بيقول ايه مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه اما ينجح في سنه سته ابتدائي بعدين كبر شويه فيقول مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بتخرجه بقى من الجامعه وهيشتغل كبر شويه كده مفيش فرحان في الدنيا زي اللي فرحان بجوازه شويه كده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بفلوسه بولاده زي الفرحان بولاده بعدين لقى كل هذه الفرحات تافهه تافهه محزنه مفيش فرحه دائمه الا الفرح بالله الفرح بالله إيه؟ مداناه حامله اللي هي كان فيها ايه سرور باعث سرور باعث ان السرور في القلب يا جماعه اللهم اسعد قلبي وقلوب المسلمين يا رب اسعد قلوب الموحدين من عبادك اللهم اسعد قلوب الموحدين اهل السنه من خلقك يا رب ادخل على قلوبهم الفرح والسعاده وادخل على بيوتهم الفرح والسعاده اللهم املا قلوبنا سعاده اللهم املا قلوبنا فرحا بك اللهم املا بيوتنا سعاده واكفنا شر الهم والغم والنكد اللهم ابعد عن بيوتنا الهم والغم والمشاكل والابتلاءات يا رب يا رب يبقى الانسان نفسه يفرح الفرح بربنا سرور باعث آه، آه، آه، سرور باعث ده ها السرور الباعث ان الفرح بيبقى شايل الانسان عارف ايه انبعثت الناقه يعني ايه قامت وقفت فالسرور باعث انك انت لما تبقى فرحان بتنطلق في العمل تبقى نفسك مفتوحه للشغل بتعمل فلما تبقى فرحان بربنا تلاقي العبادات عليك سهله ومتفتحه التوفيق حاصل لما تبقى فرحان لكن طول ما انت م- محبط ومتنكد ومخنوق و... و... مخنوق، مش هتعمل صح هو ده الفرح بالقرآن فرح بالقرآن بعث المبشرات يا سلام بقى لو نلاقي حد حافظ آخر الأنبياء لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يقول إيه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا هي دي إن في هذا لبلاغا ربنا جعل البشرى دي بلاغ تتبلغ بيه بلاغ يحملك ولقد كتبنا ربنا بيقول لك انا كاتب من من الازل في الزبور من قبل من بعد الذكر ان الارض يرثها ايه؟ اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. فالوقتي بيقول لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان هذا اللي بلغ الواحد يبقى قاعد كده بقى مطمن الله سرور باعث بقى الفرح بوعد الله الارض يرثها عبادي الصالحون انا مصدق ربنا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن توصيف الأمة اليوم واقع الأمة اليوم توصيفه في كلمة واحدة التيه عالم تايه ما جاش النهارده أمة تايهة الأمة في مرحلة التيه إلا من رحم الله نسأل الله أن يعفو عنا ولن نخرج من هذا التيه إلا بأن نغير أنفسنا ده الحل الوحيد إن الله لا يغير ما بقوم مين اللي هيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم جزاك الله خيرا هذا هو الحل الوحيد أن يغيروا ما ب بأنفسهم احنا محتاجينها الحتة دي محتاجين يا عمي انك تعرف ايه اللي جواك عايز يتغير فاكرين قصة الصمولة احيانا بعضنا محتاج صمولة بيسموها زنقة صمولة صغننة تزنق بس وتنطلق وتنضبط حياته أنا بحبكم في الله محتاجين تغيير واقع الأمة فمحتاج وقفة وأؤكد لكم إن العلاج الوحيد القرآن وتربية القرآن إن الأمة اليوم بحاجة إلى مشروع قومي تتفق عليه المشروع القومي تبني هذا القرآن تتوحد حوله ليخرجها مما هي فيه تتوحد حول القرآن والقرآن فقط منهج ليعيدها مع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف ليعيدها إلى مجدها السليب ونهضتها المفقودة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
كيف نستعد بالقرآن قبل دخول رمضان كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا قبل دخول رمضان ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج